مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن استاذنا الكبير الارشدياكون حبيب جرجس الذي ندين له جميعا بالفضل ولولاه ما كنا الان جلوسا في هذا المكان وما كان لنا معرفه ولا علم لكي اتكلم عن حبيب جرجس ينبغي اولا اني اتكلم عن العصر الذي عاش فيه وهل هذا العصر الذي عاش فيه كان يساعد على وجود شخصيه من هذا النوع اذا تكلمت عنه لابد ان اذكر تلك الايات التي وردت في اول سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خلي خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور هذا النور طبعا كان حبيب جرجس ازاي كانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه من اسوا الاوقات التي مرت على الكنيسه الجيل الذي سبق حبيب جرجس واللي عاش فيه في طفولته من كل ناحيه من كل ناحيه كان الكهنه غير متعلمين وكانوا لا يعرفون في الوعظ ولا التعليم واكثر الكهنه تعليما للناس اللي كان يمسك كتاب من الكتب القديمه ويقرا فيه عظه من العظات الموجوده من بتوع زمان مفيش حد يعرف تعليم خالص وما كانش فيه وعظ وما كانش فيه مدارس احد كان قبل كده في شويه كتاتيب اللي بيتعلموا فيها الالحان كلمه بتاعت ربنا على قدر ما يستطيع العرفاء انهم يعلموا ولم يكن العرفاء مثقفين مثل ايامنا حاليا حاليا في معهد ديديموس اللي بيطلع العرفاء بيدرسوا الطقوس وبيدرسوا الكتاب المقدس وبيدرسوا اللغه القبطيه وبيدرسوا روحيات وبيدرسوا حاجات كتير وبيدرسوا برايل ويقدروا يقروا الكتاب ما كانش فيه نتيجة لحالة هذا الظلام اللي ما فيهوش تعليم قبل ما يجي على طول كانت الطوائف ابتدت تنتشر حبيب جرجس اتولد سنة 1876 يعني مر على ميلاده 114 سنة الكنيسة البروتستانتية كانت لسه ابتدت تشتغل جه الدكتور هوج والدكتور واتسون وابتدت الحكاية تنتشر وابتدوا يعملوا لهم مركز في الأزبكية ومركز في مدرسة الأمريكان في أسيوط وابتدوا يخشوا في الزرابي وفي مير وفي أبوتيج يشتغلوا مفيش حد يحرس الغنمات ابتدوا الكاثوليك برضو يشتغلوا وابتدوا يعملوا لهم اسقف وابتدى الاسقف يرتقي يبقى بطرك بقى اسمه كرولوس مقار وبعدين ابتدوا يعملوا اسقف فواكه بحري واسقف فواكه ابلي وابتدوا يتمركزوا في طهطه وابتدت المدارس الاجنبيه ومدارس الارساليات تشتغل وكبار الأقباط يتعلموا في المدارس دي فيطلعوا كاثوليك على بروتستانت الحالة ابتدت تتلخبط لا علم ولا وعظ ولا حتى العقيدة ابتدوا الغرباء يخشوا مفيش حاجة خالص حالة الكنيسة من جوه كانت ارتبكت حالة الكنيسة من جوه ارتبكت وبدأت تبان فيه أخطاء وبدأوا العلمانيين يخشوا في سياسة الكنيسة وابتدوا يقولوا نجيب نعمل مجلس ملي ومجلس الملي يمسك اوقاف الكنيسه ويبتدي يديرها وابتدت مجلس الملي اول مره 1875 و1882 كانت الحكايه ظهر قانون وابتدوا يمسكوا السلطه في الكنيسه وصدام واصطدم البابا كرولوس الخامس وودوه الدير وجابوا اسقف صنبه يحل محله فاسقف صنبه جنب ديروت جاي في الصعيد في القطر يركب وهو ماشي كل ما يمشي على محطة يطلع له المطران اللي فيها يحرمه يعني القطر ماشي هو بتاع ديروت يوصل لأسيوط يطلع له مطران أسيوط يحرمه يطلع للمنيا يطلع له مطران المنيا يحرمه يوصل لبني سويف يطلع له مطران بني سويف يحرمه يوصل للجيزة يطلع له مطران الجيزة يحرمه لغاية لما أخذ الحرمات دي كلها وصل للقاهرة اللي موجودين في القاهرة حرموه برضه لدرجة إنه راح الكنيسة وما هموش وجاي يعمل من القداس وقع منه الكاس والحكاية بقت لخبطة والكنيسة بدأت ترتبك البابا موجود في المنفى الأسقف اللي موجود محروم السلطه في ايد المجال العلمانيين الطوايف بتشتغل التعليم ما فيش في هذا الوقت ولد حبيب جرجس في هذا الوقت ولد ايه حبيب جرجس الكليريكيه ما فيش مدرسه الاسكندريه القديمه اللي كانت موجوده من بعد القرن الخامس والسادس انتقلت من الإسكندرية للأديرة ووقف حالها وفضل واقف حالها لغاية اللي الأيام اللي احنا بنتكلم عليها دي اتولد حبيب جرجس سنة 76 أبوه كان بشكاتب مكتب منع الرق وده مكتب اتعمل من أيام الخديوي وإسماعيل وطبعا كان عمله انساني يعني اتوفى ابوه بعد ولادته بست سنين امته امه ربته تربيه دينيه بعد كده دخل مدرسه اللقباط الكبرى اللي هي في كلود بيه في الازبكيه اتعلم في التعليم الابتدائي دخل في التعليم الثانوي وكان نبيه وبتاع شغل وبعدين الكنيسة لقت إنها ما تقدرش تستمر على كده لازم يرجعوا الكلية الإكليريكية علشان يعلموا ناس يبقوا أسس متعلمين يمسكوا الكنايس كانوا عملوا محاولة قبل كده وكانت الإكليريكية في حتة خرابة موجودة في الفجالة أو موجودة جنب مدرسة اللقباط وما فيش فيها حتى تخت يقعدوا عليها التلامذة التخت من نوع بتاع الكنبة اللي تسع خمس تخت كده وما فيش عناية لا بداخلية ولا بأكل ولا بشرب لدرجة مرة زمان سرجيوس كان طالب في الإكريكية عمل ثورة وقال اغلقوها أو اصلحوها وبقت اسم ولدرجة الطلبة لقوا الجو مش نافع فخدوا بعضهم ومشيوا ما بقاش في حاجة كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ومع ذلك كان روح الله يرف على وجه المياه كان روح الله منتظرا متى يولد حبيب جرجس ومتى يكبر ومتى يصير شابا ومتى يصلح انه يخش الاكليريكيه ومتى يصير معلما ومتى يأتمن على هذه المهمة الكبيرة روح الله كان لسه بيرف على وجه المياه حصل حنا بيب أخوم راح مدرسة اللقباط عشان يختار طلبة يبقوا طلبة في الكلية الإكليريكية اختاروا عشرة خمسة من التلامذة وخمسة من الأسوس كان أول طالب هو حبيب جرجس أول طالب كان إيه؟ كان حبيب جرجس ساب مدرسة الأقباط ودخل في الكلية الإكليريكية هما كانوا عشرة أول اتنين اتخرجوا كان حبيب جرجس وأبونا حنا شنودة اللي بقى ابنه أبونا شنودة حنا اللي كان ماسك المعلقة وتنيح من زمان من قيمة مش عارف عشر سنين 15 سنة مش فاكر المهم حبيب جرجس دخل الإكليريكية إيه الإكليريكية اللي دخلها حبيب جرجس؟ جابوا لها ناظر اسمه يوسف بيمن أريوس كان راجل مدرس تاريخ وما كانش يعرف في الدين خالص مش بتاع دين هو بتاع تاريخ تاريخ مدني حتى مش تاريخ كنسي كان بيدرس فيه اللغات والتاريخ والجغرافيا وشوية علوم ودرس واحد اسمه الدين ده الإكليركية كانت كده وبعدين دوروا على مدرس دين ما لقوش ما لقوش مدرس دين للكلية الإكليريكية لدرجة فكروا إن يجيب واحد بروتستانتي يدرس الدين فكلموا الخواجة عي... على ما أظن اسمه عياد مرزوق أو حاجة زي كده عشان يجي قال لهم أنا مذهبي غير مذهبكم أدرس الدين ما فيش جابوا أبونا فيليساوس إبراهيم أبونا فيليساوس إبراهيم كان في طنطا نقلوه للقاهرة مسك الكنيسة المرقصية الكبرى اللي هي بتاعة كلود بيه وكان هو الوحيد اللي يفهم في التعليم الديني وليه مؤلفات فخلوه يدرس الدين في الكلية الإكليريكية ويعتبر أن هو أستاذ حبيب جرجس غير ان ابونا فيلساوس ابراهيم صحته كانت تعبانه في يوم من الايام بيدرس وقع في الحصه خدوه روحوه وقعد مريض وبقيت الكليه الاكليريكيه بدون مدرس للدين اخيرا اختاروا الطالب حبيب جرجس لكي يدرس الدين وهو تلميذ يدرس لزملائه كان في السنه النهائيه فابتدى يدرس في الإكليريكية وهو طالب في السنة النهائية هنا عايز أقول نقطتين أساسيتين من ناحية النفسية من ناحية إيه النفسية في واحد يقول في واحد يقول تتصلح الكنيسة وأخش فيها وواحد يقول اخش فيها وهي تعبانه واشتغل عشان تتصلح واخدين بالكم فاكر لما انا استقلت من وظيفتي علشان ابقى مدرس في الكليه الاكليريكيه كانوا كانت الحاله تعبانه برضه ساعتها وكانوا الطلبه عاملين ثوره وحاطين يافطه اصلحوها او اغلقوها واحتلوا اوضه المدير اللي كان ابونا ابراهيم عطا احتلوا اوضه المدير وقفلوها وبقت حكايه فواحد من المدرسين قال لي هي دي الإكليريكية اللي أنت تستقيل من وظيفتك علشانها قلت له بل هي دي الإكليريكية اللي لازم أستقيل من وظيفتي علشانها لازم نخش ونشتغل ما يهمناش الجو يبقى إيه نخش ونشتغل لقينا تعب نجاهد علشان يتصلح لكن كل واحد يلاقي تعب ينزوي يبعد يهرب دي ما تجيبش النتيجه دي الكنيسه في ذلك الحين كانت كنيسه تعبانه لما اقصد الكنيسه انا اقصد الكنيسه كلها من اولها لاخرها كده من اسكندريه لاسوان للسودان للحبشه كانوا الناس على انواع واشكال نوع كان يقعد يبكي على الكنيسة ويعيط ويقول يا خسارة راح مجد القديسين يا خسارة ونازل عياط والعياط ما نفعش الكنيسة وما جابش النتيجة الكنيسة ما تتصلحش بالعياط في ناس كانوا يشوفوا الكنيسة تعبانة يقعدوا يشتموا وينتقدوا ويسبوا في الكهنة ويسبوا في الرهبنة ويسبوا في الأسقفة ويسبوا في البطرك نفسه والشتايم ديه ما جابتش نتيجة والكنيسة ما تتصلحش بالشتايم لا الكنيسة اتصلحت بالعياط ولا الكنيسة اتصلحت بالشتايم وقفوا بتوع المجلس من اللي رفعوا قضايا على المطارنة ازاي يبقوا تحت تصرفهم الاوقاف والفلوس والحاجات دي ولازم ناخدها منهم وقضايا رايحة وجاية والمحامين يتصرف عليهم بالالاف والكنيسة ما نفعتش بالقضايا لا نفعت بالعياط ولا نفعت بالصوات ولا نفعت بال- بالشتايم ولا نفعت بالقضايا وقف حبيب جرجس وامسك حفر اساس ووضع حجرين اساسيين حجر اسمه الكليه الاكليريكيه وحجر اسمه مدارس الاحد وقعد يقول واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعين مشيئتك واشتغل في العمل الايجابي البناء اشتغل في العمل الايجابي البناء تقول لي الاكليركيه ما فيهاش مدرس واحد للدين دي مش معناها ان انا ما اخشش الكركيه اخش واجاهد وابقى انا المدرس بتاع الدين واطلع مدرسين هو ده العمل الايجابي واحد يزعق واحد يشتم واحد يعيط واحد يتخانق واحد يرفع قضايا مش هي دي اللي تجيب نتيجه اللي جاب نتيجه للكنيسه حبيب جرجس ربنا لما شاف الدنيا مظلمه من كل ناحيه قال الله ليكن نور فكان نور بدا النور يظهر حبيب جرجس بقى مدرس في الإكليريكية وهو طالب في السنة النهائية دخل سنة 1893 اتخرج سنة 1898 بقى مدرس في الإكليريكية بقى ناظر للإكليريكية أو مدير الإكليريكية بعدها بعشرين سنة سنة 1918 لكن مش أكمنه مش مدير للإكليريكية خليه يدرس بس لا ده بدأ يلف القطر كله ويوعظ في المدن في القرى في كل مكان وابتدى يجمع تبرعات لبناء كلية إكليريكية بدأ يجمع تبرعات لبناء كلية إكليريكية والناس بقوا يحبوه في الوعظ وبقوا ناس عواجيز ما لهمش ميراث يقولوا له خد ياخد جاب للكلية الإكليركية 365 فدان وقف للكلية الإكليركية ابتدى يجيب تبرعات وابتدى يجيب فلوس واشترى أكتر من تلا- 3000 متر في أرض مهمشة وابتدى يشتغل ويبني فبنيت الإكليريكية في مهمشة بنى الكلية الإكليريكية كنيسة عشان يتمرن فيها الطلبة على الوعظ وعشان يعملوا لهم قداسات للطلبة اللي هي كنيسة العذراء في مهمشة اللي أنا درست فيها مدارس الأحد سنة 39 كان في كنيسة العذراء بتاعت مهمشة ساعتها كنا بنسميها كنيسة الكلية الإكليريكية وكان اللي بيدرس فيها في وقتها أبونا توادروس كان اسمه الاستاذ تدرس سموه ابونا توادروس اللي هو مدرس اللغه القبطيه في الكليه الاكليريكيه وبعدين بقى قسيس وبقى يدرس في في الكليه ويصلي في كنيسه العذراء بتاع مهمشه دلوقتي بقت لوحدها ابتدى يبني المباني وفرح جدا لما بناها امسك الكتاب بتاعه الاكليريكيه بين الماضي والحاضر اللي وضعه سنه 38 كان مسمي المبنى الجديد اللي عمله هناك عروس مهمشه يا عيني عروس مهمشه دي شاخت ووقعت سنانها وسقط شعرها وتهدمت واتشالت خالص ثم جينا ودخلنا في الأمبرويس الكلام ده سنة ام، 53 دخلنا سنة 52 وبعدين طردونا وبعدين دخلنا سنة 53 وفضلنا قاعدين لحد دلوقتي المهم ان حبيب جرجس قعد يبني الكلية الإكليريكية لما جه يبني الكلية الإكليريكية قال أمامي أشياء أولا أجيب أرض ثانيا أبني ثالثا أجيب طلاب يخشوا رابعا أكون مدرسين يعني عندهم الكفاءة للتدريس أرفع من مستواها العالي علشان تعترف بها وزارة التعليم آه، خلى مستواها كبير ايام حبيب جرجس كانوا بيدرسوا المنطق والفلسفه وبيدرسوا اللغه العبريه للعهد القديم واللغه اليونانيه للعهد الجديد واللغه القبطيه للكنيسه ولما حبيب جرجس درس في الإكركية كان اسمه مدرس الدين في الأول وبعدين بقى اسمه مدرس اللاهوت يدرس اللاهوت يعني كل العلوم الدينية ابتدى يطلع من أولاده ناس يشتغلوا يطلع من أولاده ناس يشتغلوا طلع سمعان سليدس بقى مدرس اللاهوت بعديه وسمعان سليدس ده ليه شهرة كبيرة في الإكليريكية وهو اللي ألف الكتاب بتاع الصلاح على المنتقلين وبعدين طلع حبيب جرجس كان اسمه راغ آسف طلع إبراهيم عطية أبونا إبراهيم عطية كان اسمه راغب عطية بقى مدرس وعظ وبعدين بقى مدرس آه، لاهوت وطلع كامل متى اللي هو ابونا مخيل متى في القصيه الوقت بقى مدرس كتاب مقدس وطلع آه، ابونا تودروس يبقى مدرس لغه قبطيه والاستاذ يس عبد المسيح بقى مدرس يوناني اللي كان امين مكتبه المتحف القبطي ابتدى يطلع اجيال وادوار يوستوس اللي بعد كده بقى ابونا انطونيوس البراموسي وبعد كده بقى انبا ديسقوروس اسقف المنوفيه وتنيح يدرس تاريخ كنيسه ابتدى بقى علوم ما كانتش موجوده تخش في الاول ما كانش فيه غير درس واحد اسمه الدين وبعدين بقى اسمه علم اللاهوت وبعدين بقى فيه لاهوت ووعظ وبعدين فيه لاهوت ودرس كتاب وفيه تفسير و... وفيه تاريخ كنيسه وفيه الحان ابتدت بقى الحكايه تتوضح فادخل علوما و... وخلى مستوى الاكليريكيه ترتفع ولذلك بدأ الطلبة يجوا وكتروا الطلبة جدا وعمل قسمين قسم بالكفاءة وقسم بالبكالوريا اللي بعدين بقى قسم بالإعدادية وقسم بالثانوية وكبرت المدرسة واتخرج منها مطرنا زي أنبا سويرس مطران المنيا المتنيح وزي أنبا يكوبس مطران القدس وبقى ليه أصدقاء كتار من المطرنة يحبوه ومشي كويس خالص في الكلية الإكريكية ثم أنشأ القسم الليلي سنة آه، 45 وبقى قسم جامعي الدفعة اللي أنا اتخرجت منها اللي هي أول دفعة من الجامعيين تخرجوا من الكلية الإكليريكية كنا خمسة طلبة بس خمسة طلبة مفيش غيرنا الوحيد فيهم اللي دخل في الكهنوت هو أنا وبقية الخمسة يعني كانت لهم خدماتهم ولكن لم يتفرغوا للتعليم الديني ابتدى يشتغل بالتدريس لكن حبيب جرجس ما كانش يهمه التدريس بس ده التدريس في الإكليريكية ده فرع من الفروع حبيب جرجس بدأ يقود التعليم الديني في الكنيسة كلها يقود التعليم الديني في الكنيسة كلها سنة 1900 أنشأ مدارس الأحد كان فصل بيدرسوا في البطرخانة القديم الفصل اللي درسه شبان طلعوا بقوا مدرسين ابتدوا يروحوا شرق وغرب في العشرينات بدأت مدارس الأحد تظهر قوية كان اللي ماسكها في أسيوط واحد اسمه العسال لبيب العسال على ما أظن كان مدرس آه، ما أظن جغرافيا وعمل أطلس اسمه أطلس العسال في الثلاثينات كانت ابتدت بقى تنتشر وتكبر وكان هو بيسمى نفسه السكرتير العام لمدارس الأحد أمين العام يعني بعدين في عهد البابا يؤنس التاسع عشر بقى البابا هو رئيس مدارس الأحد وبقى لقب حبيب جرجس نائب الرئيس الأعلى لمدارس الأحد نائب غبطة الرئيس الأعلى لمدارس الأحد ابتدى بقى مدارس الاحد يجيب لها صور وصور ملونه لطيفه بعضها كان بيطبع في ايطاليا بعضها كان بيطبع في المانيا وكانت الصوره وراها الدرس يتكتب وراها الدرس ابتدى يعمل مناهج للتربيه الكنسيه ابتدى يعمل صور للتربيه الكنسيه ابتدى يعمل دروس للتربية الكنسية ابتدى يعمل إعداد مدرسين للتربية الكنسية ابتدت التربية الكنسية تنتشر في القطر كله لولاه ما كنا نحن مدرسين في التربية الكنسية وما كنا خدام وما كنتن خادمات هو الأب والمرشد والرئيس وهو اللي تولى قيادة هذا الأمر يعتبر المنشئ الحقيقي للإكليركية ويعتبر المنشئ الحقيقي للتربية الكنسية لمدارس اللحم ولم يكتفي حبيب جرجس بكده حبيب جرجس قال لازم نخش التعليم في المدارس ابتدى يتفاهم مع وزارة المعارف ما كانش فيه تعليم في المدارس ده بقى الدين مادة رسمية من أول ما جه محمد نجيب قبل كده ما كانش فيه الدين مادة رسمية فقالوا طب ولو نعلم العيال ولو في في حصص إضافية طب ونجيب مدرسين منين نعد مدرسين ولو يكونوا متطوعين وما فيش مالية زي بعض متطوعين بقى يعد المدرسين بقى يشجع المدرسين انهم يدرسوا الدين بقى يعمل لهم المناهج الدينيه فالف ثلاث كتب باسم الخلاصه الايمانيه والف بعدين لما التعليم انتشر تاني الف كتاب اسمه مبادئ العقيده الارثوذكسيه ثمان آه، كتب أربعة الابتدائي وأربعة الثانوي ابتدى يألف كتب آه، قصص الكتاب المقدس طلع لها ثلاث كتب اسمه الكنز الأنفس في تاريخ الكتاب المقدس ابتدى يشتغل بتأليف كتب لتعليم الدين ما هو المدرسين يقول له هنعلم دين ايه ما احنا ما نعرفش يقول لهم اعمل لكم كتب والكتب يحطها وكتب لطيفه وكل درس له صورته والدرس والاستنتاجات والمعاني الروحية اللي تخرج منه وكله يعني المدرس ياخده زي بيضة مقشرة ومستوية وياخدها على الجاهز كده فبدأ يخش في التعليم الديني في المدارس ويضع له المناهج ويؤلف له الكتب ده سنة 1909 كان كتب الكتب بتاعته بتاع الخلاصة الإيمانية سنة 1913 كانت الطبعة الخامسة اتعملت كل سنة يعمل طبعة جديدة وتهافت المدرسون والطلبة على كتبه لأن هو اللي بقى يعلمهم الدين فبقى ماسك الكلية الإكليركية وماسك مدارس الأحد وماسك التعليم الديني في المدارس وماسك وضع المناهج ووضع الدروس وتأليف الكتب وإحضار الصور وعمل كل ده وبعدين قال ده برضه ما يكفيش التعليم الديني يخش فيه حاجة تاني ابتدى الوعظ كان واعظ من أقوى الوعاظ في أيامه ويعتبر أقوى واحد في الوعظ بعد أبونا فيلوساوس إبراهيم الله ينيح نفسه ابتدى يوعظ في الكاتدرائية البابا أحبه البابا كريلوس الخامس عملوا شماسه الخاص وعملوا الوعظ بتاع الكنيسة المرقصية الكبرى اللي هي كنيسة البطرخانة بقى يوعظ في البطرخانة باستمرار ابتدى يكون جمعيات دينية من الجمعيات اللي تشتغل بالوعظ كانت الكنايس قليلة في ذلك الزمان لما هو اتخرج من الإكركية 1898 فين القاهرة دي كان فيها ايه؟ الكنيسة المرقصية الكبرى موجودة شبرا دي فيما بعد ما كانش فيها غير كنيسة واحدة كنيسة العذراء في مصر بس بس الكنايس التانية دي في الثلاثينات ابتدت كنيسة الأنبانطونيوس و... وكنيسة طوسن وكنيسة جزيرة بدران في الأربعينات حتى والقللي من الكنايس القديمة أنا بقول على شبرا شبرا كانت مسرة بس وابتدت كنيسة الجيوشي عم السدراك هو اللي بنى كنيسة أمبانطونيوس والأستاذ متى ساويرس عمل كنيسة الجيوشي وابتدت بقى كل حتة تبتدي تعمل كنيسة في تصن كنيسة رود الفرج دي ما كانش فيه في الأول ابتدت تتبني في أواخر الأربع أوائل الخمسينات لما أبونا داوود المقاري ابتدى يروح هناك ويبنيها كنا في الحتة الأرضية بس أنا كنت فاكر بدرس بدرس الأحد فوق السطوح السطوح اللي هو أرضية الكنيسة دلوقتي يعني أول دور هو اللي اتعمل وبعدين السطوح ده بقت دورين لكن كان بقى الوعظ فين؟ الوعظ كان في الجمعيات فكانت الجمعيات دي بتتبني ومش محتاجة حتى التراخيص ليه؟ كانت وزارة الشؤون الاجتماعية لم تنشأ بعد وزارة الشؤون الاجتماعية دي لم تنشأ إلا في أواخر الثلاثينات على ما أظن سنة 38 39 مش فاكر قبل كده ما كانش في وزارة شؤون وكانت الجمعيات سهل كل واحد يعمل له جمعية والجمعيات دي كان فيها الوعظ وهي اللي بتنشر التعليم والوعظ والجمعيات هي اللي بتاخد الخدمة الاجتماعية وتهتم بالفقراء والغلابة وباليتامى والأرامل والجمعيات هي اللي كانت بتهتم بالقرى والجمعيات هي اللي كانت بتؤسس الكنائس يعني كانت تتأسس كنيسة تعمل جمعية زي مثلا جمعية السلام عملت كنيسة مرجرجس في الجوش جمعية الإيمان عملت كنيسة مرجرجس في جزيرة بدران جمعية المحبة عملت كنيسة الملاك في عياد بيه جم... الجمعية بتاعة الملاك عملت كنيسة الملاك في تصم كان جمعية تنشأ والجمعية هي اللي تبني الكنيسة في أيام حبيب جرجس ما كانش فيه كنايس كتير فكان بيشتغل في الجمعيات يروح يوعظ في الجمعيات أول وعظة ألقاها كانت سنة 1898 كانت عن الديانة المسيحية ألقاها في قاعة في مدرسة اللقباط الكبرى كانت وعظة فخمة جدا وكان حاضر تدرس بيل من أبادي اللي هو اللي أسس جريدة مصر لدرجة استأذنوا أن ياخدوا الوعظة ويطبعها وبعد ما طبعها وزعها مجاني على الناس لأنه انبسط من الوعظة ألقى وعظة بعد كده في جمعية النشأة اللي هي عملت كنيسة حارة السقايين واللي بتطلع نتيجة كده كان حاضر الوعظة دي البابا كيرلس الخامس الوعظة أخذت حوالي ساعة فضل البابا واقف طول الساعة يرشمه بالصليب ويرشم الشعب بالصليب طول طول الساعة وفرحان ومبسوط ما كانش في حد بيعرف يوعظ طلع له الشاب ده الأعجوبة العبقري اللي مليان علم ومعرفة ألقى أسس بقى هو جمعيات كتيرة أسس جمعيات كتيرة فأسس جماعة المحبة اللي كانت بتاخد بالها من الفقراء وأسس جمعية الإيمان المركزية الكبرى القبطية وبدأ جوه الكلية الإكليركية يؤسس جمعيات للوعظ زي جمعية نشر كلمة الخلاص وزي جمعية جنود المسيح وزي جمعية الخريجين وابتدت الجمعيات تخرج الكلية الإكليريكية كانت تدير 84 فرع من الفروع بتاعة الخدمة نتيجة الجمعيات اللي بتشتغل راجل علم ولم يعلم فقط إنما ملأ الدنيا معلمين مر عليه وقت مش بس كان المعلم الأول في الكنيسة كان المعلم الوحيد في الكنيسة وابتدأ ينشئ معلمين ويخرج مدرسين ويرسلهم في كل قريه وفي كل مدينه وهو اول من عرف خدمه القرى كان يجوب القطر كله من جهه يوعظ ويعلم ومن جهه يجيب تبرعات لبناء الكليه الاكليركيه في ناس بقوا يدوا له تبرعات شخصيه التبرعات شخصيه كان بيحولها للكليه الاكليركيه وهو يبقى فقيرا كما هو لدرجه البابا كيرلس الخامس اهداه بيتا يسكن فيه فأهدى البيت للكلية الإكليركية عشان يبقى بيت للعرفاء لمدرسة العرفاء كان راجل عجيب جدا ابتدى يشتغل بالوعظ في كل مكان في مرة عمل وعظة في جمعية الإيمان المركزية عن تاريخ الوعظ وأهميته في الكنيسة على طول بعد ما خلصها طبعوها كتاب الكتاب جاب فلوس خلى الفلوس كلها للجمعية علشان الجمعية تقدر تمرر نفسها عشان كده هو راجل عاش فقير عاش فقيرا وعاش بتولا وكل اخواته كانوا بتوليين الأستاذ حبيب جرجس كان بتولا أخوه الأستاذ كامل جرجس كان بتولا أخته أيضا كانت بتولة وعاشوا هم الثلاثة للتعليم على طول اشتغل بالتدريس في الإكليريكية اشتغل في التعليم الديني اشتغل في مدارس الأحد اشتغل في الوعظ طب ويعلم ايه تاني يعلم بقلمه طلع مجلة اسمها مجلة الكرمة مجلة الكرمة كانت أقوى مجلة في زمانها مجلة على مستوى أكاديميك يكتب فيها كبار الكتاب كبار الكتاب الجبابرة في العلم والمعرفة الجبابرة في المركز أيضا آه كان فيها عزيز بيه أوصة و كان فيها جبرائيل بيه الطوخي كان فيها الأستاذ ياسر عبد المسيح أمين مكتبة المتحف القبطي كان فيها الأستاذ سمعان سليدس كان فيها الأستاذ تكلا رزق اللي كان بيدرس العلم والدين كانت مجلة على مستوى عالي أول مجلة في جيلنا الحاضر بدأت تترجم أقوال الآباء مجلة الكرب أنشأها سنة 1907 واستمرت 17 سنة تقولوا ما كملتش ليه كان بيتحمل كل أعبائها المالية لغاية لما ما قدرش فوقفت لأسباب مالية وقفت لأسباب مالية لكن اللي يقراها يلاقي مستوى رفيع جدا في العلم والمعرفة في ذلك الحين الرجل اشتغل في التعليم بالتدريس بالوعظ بالتأليف بالصحافة بمدارس الأحد وكان القائد في كل هذا بعدين وجد انه قضايا الاحوال الشخصيه بيمسكها المجلس الملي كان زمان قبل ما يصدر القانون بتاع سنة 55 اللي بمقتضاه قضايا الأحوال الشخصية اتحولت إلى محاكم الدولة بتاعت الأحوال الشخصية كان بينظرها المجلس الملي فخاف لألا المجلس الملي بيعمل حاجات على كيفه علشان التوسع في أسباب الطلاق وخصوصا اللائحة اللي صدرت سنة 38 فبدأ يرشح نفسه المجلس الملي كان ساعات يطلع الأول الثاني الثالث في الترتيب بتاع ال 24 الناس بيحبوه جدا وبيختاروه فدخل في المجلس الملي وبقى يحضر في الأحوال الشخصية دخل في المجلس الملي ليس حبا في العضوية إنما عشان عدة أمور عشان في المجلس الملي يشجع الإكليريكية عشان في المجلس الملي يشجع التعليم الديني عشان في المجلس الملي يخش في قضايا الأحوال الشخصية وكان هو حجة الدين في المجلس الملي طبعا ما اختاروهوش وكيل مجلس ملي لأن في ذلك الزمان كان وكيل للمجلس الملي بيختاروه من البشوات البشوات يعني كان مثلا ابراهيم فهم المنياوي باشا وكيل مجلس الملي حبيب المصري باشا وكيل مجلس الملي الناس اللي من النوع ده يعني توفيق دوس باشا الناس الكبار دول ولما قلت البشوات بقى احيانا البهوات الكبار زي عزيز بن الشريق يعني الناس اللي زي ده هو طبعا مش من دول فكان بيبقى ممثل للدين لكن كان محترما جدا من الهيئات الدينية لدرجة البابا كيرلس الخامس لما كان ينعقد المجمع المقدس كان يقول لهم ما نجيبوا حبيب معانا ما هو زينا كان يحبه جدا أحسن أيامه أحسن أيامه التي قضاها أيام البابا كيرلس الخامس بعد كده رشح للبطريركية في ثلاث مرات ولم يختاروه لأنه مش راهب ورشح لمطرانية الجيزة سنة 48 ورفضوا المجمع المقدس عشانه مش راهب كان ممكن يبقى راهب لكن هو فضل زي ما هو كده بقى أرشدياكون وكان يمثل الأرشدياكون اللي بحقيقي يعني الأرشدياكون اللي هو متفرغ تفرغا كاملا للخدمه الدينيه اولاده وتلاميذه بقوا يبقوا اسوس وهو لسه شماس وفضل طول عمره شماس يعني كان ممكن يرسموه قسيس على اعتبار ولاده اسس يدرسهم كلهم ويجي يبوس على ايديهم يعني ما هو دول بقوا اسوس بقى من اولاده اسقفه ومطرنا وبقى من اولاده مئات من الاسوس وهو فضل شماس بتول متفرغ لخدمه التعليم لا عمل له سوى انه معلم الكنيسه كلها الكتب الف اكتر من 30 كتاب غير 17 مجلد من مجله الكرمه خدم في عهد اربع بابوات البابا كيرلس الخامس البابا يؤنس التاسع عشر البابا مكاريوس الثالث البابا يوساب الثاني وتنيح في أيامه لما البابا يؤنس راح أثيوبيا خدوا معاه وهناك أهدوه بعض الإمبراطور والإمبراطورة أهدوه بعض الأنشئ النياشين والأوسمة موجودة في المتحف اللي عملناه له ده حبيب جرجس كان يتميز في حياته بالجدية بالجدية يعني ايه بالجدية؟ يعني يقرا ليل ونهار يقرا مين اللي علم حبيب جرجس؟ درس شوية على بونه فلساوس إبراهيم كان راجل عيان يستشيره في الحاجات ولكن ابتدى يقرا بنفسه خرج كتب في الروحيات زي كتاب سر التقوى كتاب نظرات روحية في الحياة المسيحية وجد في الجنازات مش عارفين يقولوا ايه فطلع كتاب اسمه عزاء المؤمنين علشان محاضرات تقال في الجنازات لقى التراتيل البروتستانت كاسحينها ابتدى يعمل تراتيل أرثوذكسية ألف ثلاث كتب في التراتيل حتى العيال الصغير الصغار ألف لهم كتاب إنعاش الضمير في ترانيم الصغير ابتدى يشتغل وكان شاعرا بس شعر مش من نوع نحن هقول لكم شعر يعني حبيب جرجس كشاعر أنا فاكر لما اتنيح سنة 51 وطلعنا عدد مزدوج من مجلة مدارس الأحد عنه فقالوا لي اكتب مقالة عن حبيب جرجس كشاعر فقلت في مقدمة هذه المقالة حبيب ابتديت أدرس حبيب جرجس كشاعر الرجل لم يدرس بحور الشعر ولا تفاعيله ولا أوزانه ولا الزحاف ولا العلة ولا العروض ولا القوافي ولا حاجة بدأ انما درس ايه راجل كان بيدرس كشماس الحان الكنيسه الحان ايه الكنيسه وبعدين يطلع شعر على وزن طداكيه على وزن ابصاليه على وزن لحن من الالحان يعني مثلا يدرس لحن زي اريبا ميفي اريبا ميفي ياخد اللحن يذوب اللحن يذوب اللحن في قلبه وفي ذهنه ثم تختفي الالفاظ وتبقى الانغام وبعدين يحط الفاظ من عنده على الانغام هجيب لكم مثل خد لحن زي مثلا اريبا ميفي يقول ايه
أريبا ميفي أو باشويز أكشن إخين تكمت أورو وبعدين تختفي قريبة ما يقول إنه قضت خيمتنا ففي السماء إلنا بنا يجي بقى بتوع الشعر يقول له ده من بحر الرجز ولا من بحر الهزج ولا من بحر الكامل ولا من بحر أستاذنا العظيم لا يعرف لا الهجز ولا الرجز لكن يعرف أريبوميفي على هذا النسق بقى يألف تراتيل ياخد اللحن يردده يردده لغاية لن- لما النغمة تلزق في مخه يحط كلام على النغمة وصار شاعرا بهذا الشكل ادي حبيب جرجس والف تراتيل النشيد اللي سمعتوه بتاع الإكركية ده شعر مظبوط مع هدى اللاهوت يا نور الهدى على وزن فاعلات فاعلات فاعل اللي هو وزن الرمل هو ما يعرفش وزن الرمل ما يعرفش وزن الرمل لكن ابتدى ياخدها ويركبها ياخدها ويركبها كتب روحية كتب كتب روحية تراتيل كتب كتب تراتيل تعازي كتب كتب تعازي مدارس أحد كتب كتب مدارس أحد كتاب مقدس عمل كتب م- م- كتاب مقدس عقائد عمل كتاب أسرار الكنيسة السبعة عمل كتاب الصخرة الأرثوذكسية في الرد على الطوائف الأخرى بروتستانت وكاثوليك ابتدى يشتغل في كل حاجة الراجل تاريخ عمل كتاب ماري مرقس ابتدى يشتغل في حاجات كتير خالص كل مجال من مجال التعليم يخش فيه ما هو في واحد تلاقيه في الإكليركية ما يفهمش غير مادة واحدة خارج المادة يقول لا لكن اللي زي حبيب جرجس يتكلم في أي موضوع لاهوت يتكلم عقيدة يتكلم كتاب مقدس يتكلم أحوال شخصية يتكلم تراتيل يتكلم كله قاد التعليم في الكنيسة كلها وعرفته الكرازة من أقصاها إلى أقاصيها وطبعا مش بس الجدية في العمل الاعتماد على النفس وعلى ربنا وكون نفسه بنفسه مفيش حد كونه وإنما العمل الدائب المستمر العمل الدائب المستمر وكان يشجع الناس وما كانش ابدا ينتقد او يوبخ او يقول ويقول كلمه صعبه خالص ابدا انا فاكر في القصيده اللي عملتها عليه على اظن فيها لك اسلوب نقي طاهر ولسان ابيض الالفاظ عفو لم تنل بالذم مخلوقا ولم تذكر السوء إذا ما حل وصفه كان راجل ما ينتقدش أبدا أحد أعضاء اللجنة العليا المدارس الأحد مرة بعت للأستاذ حبيب جرجس كان عمل بحث حبيب جرجس بعت له خطاب نقد شديد جدا جدا وكتب هذا في مقال نشره في مجلة مدارس الأحد اللي طلعناها في مناسبة الأربعين بيقول بعت له جواب شديد اللهجة جدا يعني جايز لا يحتمل أحد غير حبيب جرجس فماذا كانت النتيجة لم يغضب إطلاقا وإنما أرسل إلى هذا الشاب خطاب شكر وقال له أشكرك إن كان عندك وقت تقرأ فيه البحث بتاعي وأشكرك على الملاحظات اللي أنت بعتها ده إيه ده؟ أدب إيه ده؟ حبيب جرجس كان من هذا النوع أنا فاكر وأنا شاب وكانت بيني وبين حبيب جرجس محبة كبيرة وكنت أزوره أسبوعيا وخصوصا في السنتين الأخيرتين من حياته على الأرض اللي كان بيحصل بصراحة أحط نوتة في جيبي ولابد في كل زيارة ألقط منه جملة أو جملتين أنتفع بيهم في حياتي وأكتبهم في النوتة لكن مش ممكن كنت أخرج من زيارة من الزيارات غير لما ألقط لي كام كلمة من الكلام اللطيف كان راجل وديع وديع وديع إلى إلى حد بعيد مش معقول مش معقول أبداً لدرجة أحيانا لما كنت بفكر في وداعة حبيب جرجس مرة مشيت في الشارع كده وقلت يا رب إذا كان وديع جرجس إذا كان حبيب جرجس وديع بالشكل ده امال انت تبقى ودعتك ايه يبقى ربنا ودعته ايه شخص عجيب جدا كان ساعات نقول إيه، تحصل مشكله ولا حاجه قول فلان حصل وحصل يقول ليه بس يا اولاد ليه بس يعمل كده طب معلش تتصلح ان شاء الله لا ربنا يعدلها يعني على طول بسرعه يروح لقطها وكان مثل للوداعه للتواضع الشديد لروح الابوه للاخلاق الروحيه المثاليه يعني مش انا قلت لكم علم عن طريق الوعظ وعن طريق التدريس وعن طريق التاليف وعن طريق الصحافه وعن طريق مدارس الاحد علم ايضا عن طريق قدوته الصالحه الواحد يقعد معاه يخرج واخد له كام درس كده مجرد النظر الى وجهه يا مناس نقدوه ويا مناس هجموه عشان كده انا وكان بيسكت وخصوصا لما جم درس الاحد مثلا رشحوه مطران وهاجوا عليه الرهبان ازاي ده يبقى مطران ويبقى هيضيع الرهبنه ضيع الرهبنه ازاي ما الرهبنه طول عمرها بعيده عن الكهنوت آه، ابتدوا يهاجموه ابتدوا ايه يهاجموه حد يرشحه بطرك يهاجموه حد يرشحه مطران يهاجموه الناس يمدحوه يهاجموه ما هو في مرة واحد من أولاده اللي خرجوا من الكلية الإكريكية كان واعظ ومسك حبيب جرجس قعد يشتم فيه لما شبع وبعدين في واعظ تاني كان في كنيسة زميل للراجل ده قدم طلب يطلب علاوة كان في المجلس ملء وبعدين حبيب جرجس كان ماسك لجنة الكنايس فبص قال الشخص اللي قدم يطلب علاوة ده من حقه ياخد علاوة من حقه ايه ياخد علاوة وبعدين قال ده صحيح من حقه ياخد علاوة لكن ليه زميل في نفس الكنيسة في نفس الأوضاع فلازم ياخد علاوة زيه مين الز- اللي ليه زميل ده اللي قاعد يشتم فيه زميله يعني فادى علاوة للزميل التاني لأن العدل يقتضي كده بينما الزميل التاني هو اللي شبع فيه الشتايم لدرجة هذا الواعظ بعد ما خد العلاوة بتوسط حبيب جرجس ذهب إليه وبكى وبكى وقال له أنا أخطيت إليك أنا ما كنتش أعرف إنك بالشكل ده كان إنسان رقيق إلى أبعد الحدود كان يشتغل في العمل الإيجابي لم يكن يرد إطلاقا إطلاقا على أي انتقاد يوجه إليه سواء من اولاده من تلاميذه من ناس غيرانين من ناس حسدانين لا يرد اطلاقا يشتغل في العمل الايجابي ملهوش دخل هذا هو استاذنا حبيب جرجس الذي تعلمنا منه كثيرا واللي افتكر لما كان في حفله الاربعين بتاعته اللي عملناها في 28 سبتمبر سنة 51 طلبوا مني أني ألقي قصيدة قلت لهم ما الأستاذ رياض سوريال أقوى مني في الشعر وبيقول شعر جزل وقوي قالوا لي لا إحنا عايزينك عشان هتقول كلام عاطفي وبتحبه في ناس أقوى مني يقولوا وفعلا رياض سوريال ألقى قصيدة وأنا قلت كلمة ساعتها مش عارف هفتكرها ولا لا لكن من ضمن الكلام اللي قلته هذك هذه تقواك ايمان فحب هذه دنياك اشواك وصلب انت من انت رسول ها هنا انت ابهى من رسول انت قلب انت قلب واسع في حضنه عاش جيل كامل بل عاش شعب انت نبع من حنان دافق انت عطف انت رفق انت حب واخرها واب انت ونحن يا ابي عشنا بالحب على صدرك نحن هذا هو الرجل الذي تلمذ جيلا باسره وعلم جيلا باسره في ناس بيكتبوا التاريخ زي ما احنا بنعمل دلوقتي بنتكلم على تاريخ حبيب جرجس في ناس بيكتبوا التاريخ وفي ناس اقوى من كده بيصنعوا التاريخ يعني ايه بيصنعوا التاريخ يعني بيصنعوا الاحداث التي ياتي المؤرخون ويسجلونها في التاريخ والاستاذ حبيب جرجس هو الذي صنع تاريخنا او على الاقل صنع تاريخ النصف الاول من القرن العشرين هو اشتغل في أواخر القرن التاسع عشر لكن صنع النصف الأول من القرن العشرين لولاه ما كنا ها هنا كنا قلنا على قصة حبيب جرجس إن المقدمة بتاعتها ما قيل في سفر التكوين كانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور بقي ان اقول لكم ان راى الله النور انه حسن واعجب الله بحبيب جرجس ثم فصل الله بين النور والظلمه واخذ النور اليه في السماء والظلمة أنارها هو حبيب جرجس دون أن يلعن الظلمة بدلا من أن تلعنه الظلام أضيء شمع حبيب جرجس تنيح في عيد العذراء أو بالضبط في عشية عيد العذراء في عشية عيد العذراء وصل عليه ودفن في يوم عيد العذراء وأنبر ويس بالشكل ده برضه تنيح في عيد العذراء بس أنبر ويس اتنيح في عيد نياحة العذراء وأم وحبيب جرجس اتنيح في عيد صعود جسد العذراء نطلب من الرب أنه ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم تفضلوا